انت بتسمع تسعينات FM اجمل ذكريات
كل يوم في جديد أخبار ومعلومات وقصص جهز قهوتك ويلا بينا هقولك أصل الحكاية نتكلم وندردش فيها بس خد بالك دي مش نشرة أخبار دي قعدة كافيه أنا عبير المصري في الكافيه على راديو تسعينات FM
في الكافيه مع عبير المصري كل يوم تلات الساعة سبعة ونص على تسعينات اف ام
يا اهلا يا اهلا مساء الخير منورين الكافيه انا عبير المصري وهكون معاكم كل يوم ثلاث سبعة ونص مساء في برنامج الكافيه على راديو تسعينات اف ام احنا بنبدا النهارده اول حلقه من الموسم الثامن آه غبنا عنكم شويه وكنا بنجهز للموسم وحشتونا جدا جدا هنجهز فنجان القهوه واللي ما سمعناش قبل كده الكافيه بنبقى قاعدين بنتفرج على كل حاجه بتحصل حوالينا وبنتناقش فيها دي مش نشره اخبار احنا بندردش مع بعض وبنفضفض الموسم اللي قبل رمضان ما كنتش باجي لوحدي كان بيبقى معايا ضيف والموسم ده كمان هيبقى معايا كل حلقه ضيف مميز جدا وسعيده جدا ان ضيفتي في اول حلقه هعرفكم عليها بس بعد الفاصل ضيفه مميزه جدا هنتعرف عليها مع بعض سؤال الحلقه اللي نزل على صفحتنا على الفيسبوك بعد الجواز بتبدا مرحله التاقلم على طباع بعض ازاي ممكن نعدي المرحله دي بنجاح من غير مشاكل لما حطينا السؤال على صفحتنا تسعينات FM على الفيسبوك جالنا اجابات جد وجالنا اجابات هزار آه، وجالنا ناس رايها انه مشروع فاشل احنا مستنيين تكملوا معانا ابعتوا لنا على صفحتنا تسعينات FM على الفيسبوك او كلمونا على رقم البرنامج 01000 42 78 94 جهزوا فنجان القهوه ويلا بينا نطلع فاصل ونرجع من الفاصل نتعرف بضيفتنا
فاكرة لما كنا مجرد سلام من على الوش الكلام فاكرة لما الاهتمام كنا بنخبي في هزارنا وفاكرة لما قلنا ان المرة دي غير وان في احساس خطير يظهر الموضوع كبير شكله هيطول ما بينا يظهر الموضوع كبير شكله هيطول ما بينا حلوة حلوة حلوة حكايتنا حلوة حكايتنا تتغنى في غنوة غنوة حلوة حلوة والله حلوة والله تتغنى في غنوة فاكرة أول صيف أول غنوة وأول سهرة كان النوم خطيف يخلص يوم ونكمل بكرة طيب فاكرة الإحساس لما ظهرنا في وسط الناس قلنا إننا مع بعض خلاص مع بعض خلاص مش كانت لحظة حلوة يا حبيبتي حلوة والله تتغنى في غنوة حلوة حلوة حلوة يا حبيبتي حلوة والله تتغنى في غنوة حلوة حلوة حلوة حكايتنا حلوة والله تتغنى في غنوة غنوة حلوة حلوة طب والله حلوة والله تتغنى في غنوة
ورجعت لكم بعد الفاصل وعايزه اعرفكم بضيفتي الاستاذه الكاتبه الصحفيه رغده ابو رجب نائب رئيس تحرير مجله من المجلات الكبيره اللي احنا وعينا على الدنيا لقيناها موجوده وصاحبه مقالات في حاجات متنوعه كتير بس الفتره الاخيره كنا مركزين على الاسره اولا اهلا وسهلا بيكي يا رغده سعيده جدا انك معايا النهارده اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك انا مبسوطه جدا ان انا ببدا الموسم معاكي وانا كمان والله وموضوع مبسوطة يعني جداً.
وموضوع واضح ان هو الناس مختلفه عليه أهو.
بس احنا هنتناقش يعني فيه دلوقتي الاول هبدا معاكي اول ما بداتي بتكتبي بداتي تتكلمي عن العلاقه بين الازواج وال- والمخطوبين وكده ولا كنت بتكتبي في مجالات تانية لا انا بدات كتابه من تقريبا 16 سنه آه، اشتغلت في اقسام كتيره جدا في المجال اللي انا بشتغل فيها آه، اقسام سياسيه واقسام في المراه لغايه لما تقريبا في وقت الكورونا آه، رئيس التحريري كلفني اني اكتب مقالات آه، ساخره عن الحياه الزوجيه ومن هنا بقى بدات سلسله مقالاتي بدات سلسله المقالات بس انا لاحظت ان انت يعني ماسكه العصايه من النص يعني مش بتخلي مش مش جايه مع ناس على ناس يعني بتناقشي كل يوم ال- المشاكل اللي احنا بنقابلها لان انا آه، كان وانا بكتب المقالات دي كنت ببقى عايزه ان اولا في اهداف ليها اول حاجه ان انا مش عايزه اقوم الستات على الرجاله او اقوم الرجاله على الستات تمام تاني حاجة أنا عايزاها تبقى مقالات لايت جدا وبتتكلم في الخناقات أو في الحاجات اللي مش أي برنامج ممكن يكون بيتكلم فيها اللي هي الخناقات الكبيرة أنا بتكلم من حاجة من واقع الحياة اللي هي- الحاجات ال- اللي ممكن يعني مش اللي هي مواقف بتحصل في الحياة الزوجية وساعات بيبقى راجل فيها صح وساعات بتبقى ست فيها صح أنا هدفي مش إن أنا أقيم وأقول مين صح ومين غلط أنا هدفي إن إحنا إزاي نطلع من ال- من المشكلة اللي إحنا فيها دي بسلام من غير ما اي حد من الطرفين من غير اصابات من غير اصابات طيب شايفه ان احنا قبل ما نرتبط مش بنتكلم كفايه في كل حاجه تخص الجواز وده بيعمل مشكله بعد كده اه طبعا انا شايفه ان في ناس بتتسرع جدا في فتره الخطوبه وبيبقى عندها اعتقاد ان ان لما هنتجوز هنعرف لما نتجوز هن- هنتغير وده انا بشوفه غلط خالص مطر- مرحله الخطوبه دي مرحله مهمه جدا بنكتشف فيها طباع بعض تصرفات بعض تحت ضغط تحت آه، انبساط تحت كل حاجه آه، فلوس آه، كلام طريقه آه، كلام طريقه عصبيه كل ده بيبان في فتره بتشوفي الخطوبه كل حاجه بتشوفي كل حاجه شوفي كل حاجه طيب طب نوعيه الجواز يعني هل مثلا لو احنا قلنا جواز حب او جواز صالونات آه، كل واحد فيهم آه، له ضمانه يعني مثلا اقول ايه جا- لا الجواز على الحب هو بس اللي هينجح او جواز الصالونات بس هو اللي هيفشل
انا بشوف لا هي مش هتفرق لان هو حسب الشخص وحسب الشخصيه اللي هتتجوز وتاقلمهم مع بعض وطباعهم مع بعض ما اقدرش احكم ان هي لو جوازه نعرف بعض من زمان انها هتنجح لان في ناس كتيره جدا بيبقوا عارفين بعض من زمان وبيبقى هي عندها اعتقاد او هو عنده اعتقاد ان هو هيغيرها وان هي هتغيره بعد الجواز آه.
فبيفضلوا طول الفتره جوازهم عندهم تشالنج هما الاثنين ان هما يغيروا بعض فبتفشل الجوازه وبيبقوا عارفين بعض من زمان وفي ناس تانية ممكن يتعرفوا على بعض وي- ف- عن طريق مثلا أهل أو أصدقاء أو كده ويلاقوا إن في تقارب في الفكر ويفضلوا مع بعض مثلا فترة خطوبة ولا حاجة وتنجح هي مش يعني, ضمانة يعني يعني هي مش مش من نوعيه الجوازه لا.
هي حسب الاشخاص طبعا طيب احنا السؤال كان بتاع الحلقه اللي هي مرحله التاقلم او التعود اللي بعد الجواز مباشره احنا لو حبينا ان احنا نعديها بسلام انت قلتي حاجه مهمه جدا كل واحد فينا او في الاثنين اللي بيتجوزوا داخل وعنده تارجت انه غير تاني انه هيغير التاني حسب ما هو عايز صح ده غلط جدا لان انا لما جيت اخترت شريك حياتي اخترته بشكله بمواصفاته بطباعه ب... ب... بغلطاته اللي هو بيغلطها بحاجاته الحلوه لازم اتقبله زي ما هو ما ينفعش ان انا اقول هاخده بس هغيره او ه... هخليه بالطريقه اللي تناسبني لان هو في الاخر انا قبلت بالشخصيه دي وهو قبل بالشخصيه دي بستغرب برضو يعني ستات ورجاله على الناحيتين لا انا بيبقى دايما عنده target او هي عندها target انها تغيره بالشكل اللي هي عايزاه انت مم.
قبلتيه كده وحبيتيه كده واتجوزتيه كده فانت لازم ترضي بيه كده وممكن قوي كمان كتير بيبقوا في فتره الخطوبه لا انا بفوت ولما نتجوز يبقى يحلها ربنا عمر عمر بالعكس دي فتره الخطوبه دي احلى فتره آه.
دي انت هتشوفي فيها حاجات لطيفه جدا ممكن تشوفي عكسها بعد الجواز اه يعني هو ممكن يكبر في حاجات علشان يبسطك عشان انتوا لسه في الاول مش مش مش بالضروره ان هو يكبر فيها بعد الجواز آه.
ففتره الخطوبه دي زي ما هي بتبقى فتره آه، بن بنعرف فيها بعض اكتر لازم برضو نبقى فاهمين ان هو ممكن الطرفين بيطلعوا احسن ما فيهم اه صح.
فبعد الجواز ممكن اللي انا يعني شايفاه دلوقتي مش بالضروره بيبقى باين قوي في الخطوبه انت عارفه ان انا اللي خلاني فكرت في موضوع الحلقه نسب الطلاق السريع مم.
اللي, اللي احنا في بنواجهها سواء بقى السنه دي او السنه اللي فاتت او الفتره الاخيره عموما انه ج- آه، طلاق بعد مده قليله جدا دليل انه انا بس ما اديتش نفسي حتى فرصه ان انا اتاقلم بالظبط او انا مش مستحمل طباع الشخص اللي قدامي سواء منه او منها آم، اعتقد ان هم بيبقوا برضو متسارعين في القرار وده ما ينفعش القرار ان أنا اتسرع فيه ده انا هبتدي حياتي مع بني ادم حي... هبتدي معاه من اول بقى وانا مثلا في العشرينات ولا في الثلاثينات مم.
لغايه ما لا نهايه طول العمر طول آه.
العمر فلازم ابقى متأنية جدا في اختيار احنا بنختار اي شغلانه او بنختار اي حاجه حتى نشتريها بنقعد رايحين جايين عليها كذا مره ونشوف حد من قرايبنا يجي معانا وناخد القرار بنعمل اه كونسول بنعمل كونسولتو فبالتالي الجوازه اعتقد انها بتبقى محتاجه ان انا ابقى مركزه و... و... وراي الاهل برضو راي الاهل ده مهم جدا انا بشوف كده ج- دايما هما بيبقى ليهم نظره مختلفه عن البنت او الولد اه وبنسبه كبيره جدا راي الاهل ده بيبقى مظبوط لان هم بيبقوا شايفين حاجات احنا مش شايفينها جوه الموضوع والواحد لما بيكبر بيكتشف ان كلام اهله كان مظبوط سواء بقى آه.
آه. كلام اهله في اصحابه سواء كلام اهله في, في, في, ال- في في الخطوبه الخطوبه او الجواز.
في الجواز او في اختيار الشخص فبرضه ده ليه عامل مهم جدا اختيار ال- الاهل او راي الاهل طب انت رايك ان فتره الخطوبه تكون كل ما تطول كل ما يكون احسن هنا هنا هنسهل على بعض بعد ما نتجوز هي اعتقد انها تبقى وقت يعني معقول اللي هو لا لا وقت طويل لا قليل قوي ولا, طويل يعني إن- بس هو طبعا نتيجه الظروف الاقتصاديه دلوقتي ناس كتيره جدا غصب عنها بتطول فتره الخطوبه آه.
تبقى سنه سنه ونص وانا متهيألي مش اقل من كده مش اقل من كده عشان اقدر اعرف الشخص اللي قدامي ده اذا كان انا هقدر اتاقلم واعيش معاه ولا لا واشوفه في كل لحظاته لحظات انفعاله ولحظات غضبه ولحظات حبه ومشاعره وطباعه وتصرفاته و... و... وتصرفاته مع اهله وتصرفاته جوه بيته وبره بيته ومع اصحابه اكيد صح انا فعلا لفت نظري حته ان انت قلتي انه آه، اشوفه في كل حالاته كل حالاته يعني ف- امتى زعلان آه، تصرفاته ازاي عصبيته شكلها ايه ف وبعد ما هشوفه على فكره في السنه ونص دول لما هتجوز هكتشف حاجات تانية لا طبعا ما دي هن- دي احنا هنرجع بقى تاني آه.
مرحله التاقلم لسه لسه التأقلم لسه لكن لسه هناخد يعني يعني مهما درسته انا هكتشف حاجات تانية فلازم ابقى انا اللي انا اللي انا هقدر اشوفه ابقى شفته وراضيه بيه بنسبه كبيره عشان لما لسه اخش هنشوف حاجات تانية بالظبط لسه هنشوف حاجات تانية مم.
احنا لسه مستنيينكم تشاركونا على صفحتنا 90 اف ام على الفيسبوك او كلمونا على رقم البرنامج 010427894 هنطلع فاصل ونرجع لكم
في خطوتك سكتي في نظرتك ضحكتي حبينا بعض في ثانيتين وكأننا عشرة سنين وبقيتي كل دنيتي مرة القمر قال لي وسرح الحب ده لحظة فرح حلو الفراق وافهم بقى والاشتياق قبل اللقا وانت بتجري ناحيتي في خطوتك سكتي في نظرتك ضحكتي حبينا بعض في ثانيتين وكأننا عشرة سنين وبقيتي كل دنيتي مرة القمر قال لي وسرح الحب ده لحظة فرح حلو الفراق وافهم بقى والاشتياق قبل اللقا وانت بتجري ناحيتي أنا مش بخاف لو تهربي لو تهربي مهما بعدتي هتقربي هتقربي أنا مش بخاف لو تهربي لو تهربي مهما بعدتي هتقربي هتقربي شيء مش جديد قلبي ارتوى وانتي بعيدة احنا سوا بتونسيني في غربتي في غربتي شيء مش جديد قلبي ارتوى وانتي بعيدة احنا سوا بتونسيني في غربتي في غربتي
ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين مع الاستاذه رغده برحب بيكي مره تانية اهلا بحضرتك ميرسي يا رغده آه ومعانا لسه نفس السؤال مرحله التاقلم بعد الجواز ازاي ممكن نعديها بسهوله ومن غير مشاكل اتكلمنا عن نقطه انت قلتي نقطه مهمه جدا حكايه انه فتره الخطوبه انا ممكن افوت حاجات يعني زي ما تقولي خلي الليله تعدي جوازه تمشي وابقى حاطط في دماغي ان انا هعمل التغيير ده بعد الجواز ودي بتبقى اول صدمه بتبوظ موضوع التاقلم زي ايه يعني يبتدي كل واحد كل طرف عايز يغير ايه في التاني يعني انا بشوف مثلا ان هو مثلا ممكن ما يبقاش عاجبه تصرفاتها مثلا مع بعض اصدقائها او ممكن ما يبقاش عاجبه طريقه لبسها آه تمام او طريقه مثلا انفتاحها وبيقولش ليه طيب ليه أو- مستني اه فهو ممكن يعدي ويسكت ويفضل مستني لغايه لما يتجوز يقول لا لا لا بقى بصي بقى انا مش عاجبني طريقه اللبس دي مش عاجبني طريقه الخروج دي مش عاجبني المواعيد دي مش عاجبني انك بتتكلمي مع فلان او بتتكلمي بطريقه معينه هنا بتحصل صدمه اللي هو مفيش طبعاً.
تاقلم لان مش ده الشخص اللي انا كنت اللي انا عارفاه اخترته انت وافقت بده وكنت عارف ده وعلى فكره انا مش بقيم ده صح ولا غلط دلوقتي انا بقول ان انت كنت راضي بده والعكس وهي كمان ممكن تشوف مثلا طريقه تعامله مع اهله او طريقه تعامله مع اصحابه او خروجاته ان هو مثلا مثلا في خناقه رهيبه جدا بتاعت القعده بتاعت القهوه دي مثلا طب ما آه.
هو انت عارفاه وهو بيقعد كل خميس مع مع اصحابه في أصحابه.
القهوه مم.
ليه بعد ما يتجوز بقى لازم يبطل يوم الخميس على فكره انا مش مع انه يبطل او مع انه ما يبطلش ممكن هما يتفقوا على صيغه يقدروا ان هم بيها يتعاملوا ان هي ما تبقاش قاعده لوحدها او ان هي كمان تخرج مع اصحابها او ان اسبوع واسبوع او وات او يوم مع اصحابه ويوم مع اصحابها ويوم معاهم هما الاثنين مع بعض انا اللي انا بتكلم فيه ان كل واحد بيبقى عنده هدف انه لازم يغير التاني ومن هنا بتظهر المشكله الم- تفتكري بقى دي سببها ان احنا فتره الخطوبه دي اللي هي مرحله ما قبل التاقلم قبل الجواز لازم ابقى صريح جدا واتكلم في كل حاجه اه ما آه، خبيش طريق لا يعني مثلا أك- هك- هناقش كل المواضيع من غير كسوف اه طريقه اللبس آه انا موافق على ايه ومش موافق على ايه اه لان هنوصل هي لازم آه.
آه. تبقى راضيه وهو لازم يبقى راضي ما ينفعش ان انا افضل سنه او سنه ونص بعمل حاجه وبعديها تيجي تقولي انا مش عاجبني الكلام ده طيب آه في فكره بتيجي ان هم ساعات ممكن بقى بعد الجواز يختلفوا على المصاريف اه طبعا هو بيشتغل وهي بتشتغل طب مين هيصرف ايه طب مش شايفه ان ده موضوع مهم ممكن يب- يبوظ الجوازه من اولها او التاقلم ده يتفقوا عليه من الاول برضو انا بشوف معرفش طبعا يعني في اهل بيبقى ليهم راي مختلف بس انا بشوف ان ال- في اساسيات المفروض الراجل يكون شايلها تمام دي اساسيات بس نتيجه ظروف الحياه اللي احنا فيها وان في ناس بتت... بتتجوز صغيره جدا ويبقى مرتباتهم على قدهم جدا فكل واحد بيحاول يعني الاساسيات ممكن تبقى على الراجل بس لو في حاجه بسيطه وهي حبت انها ت- تزود فيها ما هي- هو خلاص الدنيا غليت جدا ففي حاجات هو مش هيبقى قادر عليها او يتخلوا عنها يعني ممكن ما يقدروش مثلا يخرجوا او ما يقدروش يعملوا حاجه عشان مثلا مصروف البيت خلص اه هي بقى هتقرر مثلا ممكن هي تطلع حاجه ويخرجوا مع بعض تعمل يسافروا مثلا يومين مع بعض هي مثلا تشتيت بس هو الاساسيات تبقى على الراجل هو طيب بس ده ما بيتقالش لان ما هو ما هو ده ما بيتقالش بس ده ممكن يعمل مشكله بعد بس خلي بالك من حاجه ممكن كمان آه، لو حد فيهم اتكلم فيه بيت- بيفهموا بعض غلط عشان طبعاً.
كده عشان كده بيتغاضوا عن الجزئيه دي وبيصطدموا بيها بعد ما يتجوزوا لان هي ممكن تتفهم ان هو مش عايز يصرف وهو ممكن يفهم ان هي عايزه تصرف على البيت فانا بشوف ان النقطه دي آه، كل واحد يبقى عارف يعني ان المسؤوليات في مسؤوليات هي الراجل هو اللي مسؤول عنها بعد بقى العشره وبعد ال- ال- الجواز بمده بتلاقي ان الدنيا دي بتتفك لوحدها بيبقوا فكرة.
هم عارفوا كل واحد وهي بتبقى شايفه ان هو شايل مسؤولياته ومغطي الحاجات اللي المفروض يعملها لو هي عملت حاجه بسيطه ما بيبقاش فيها مشكله وهو ما ياخدهاش بحساسيه بيقد- بي ساعتها بيشيلوا بعض على فكره يعني الموضوع آه.
حتى بيتلاشى وبتلاقي ان هم الاثنين ممكن بالظبط وهي مش آه.
في مش في مادين بس يعني هي مش مادين بس طبعاً، هي جوه طبعاً.
البيت نفسه يعني لو هي تعبانه هو ممكن يقوم يحضر الغداء او يحضر العشاء هي تعبانه آه، يشيلوا مع بعض السفره يغسلوا مع بعض الحاجات بتاع اللي اكلوا فيها يعني هي الحاجات دي بتيجي بعد ال- العشره ما هو ما هو انا بيتهيالي بقى انه عشان ما بنتكلمش في كل حاجه زي دي فمرحله التاقلم بتبقى صعب لان احنا زي ما قلتي الخطوبه حاجه مهما تولد مهما تولد لكن بعد ما اتجو... بعد ما نتجوز ونعيش مع بعض في بيت واحد بيبتدوا يشوفوا الشخصيات بقى الحقيقيه ايوه لان الاحتكاكات في كل التفاصيل بتولد مشاكل يعني ترتيب الح- من اول ترتيب الحاجات في البيت لغايه آه، آه، المواعيد لغايه آه، يعني اتفه حاجه بيحصل عليها مشاكل فهي كده كده اول سنه دي بتبقى صعبه جدا ان كل واحد بيحاول يأقلم آه، او يتأقلم مع الطرف التاني وبرضه ما ينفعش اقلمه عليا ولا هو يتأقلم ولا انا اقلم عليه يعني احنا الاتنين هنحاول نقبل نمشي بعض.
نقبل بعض بكده انت هتعدي لي حاجه وانا هعدي لك حاجه بالتالي يبقى معنى كلامك كده انا مش هاخد قرار سريع مع اول مشكله هقول لا طبعا لا احنا طباعنا مختلف على فكره لا لا كده مش لا هينفع طبعا وده اللي خلاني بقول لك انه نسب الطلاق في وقت قصير مرتفعه جدا إن في ناس ما بتكملش اشهر الناس خلقها ضيق جدا معرفش ايه لا طبعا هم المفروض يستنوا والمفروض يبقوا فاهمين المفروض يكونوا هم كمان قبل ما يقدموا على الخ- القرار ده بيبقوا دارسين وفاهمين بعض وفاهمين ان اول سنه دي challenging جدا دي معروفه انها سنه يعني كل الاختلافات ده بس كفايه اول يوم رمضان هنفطر فين اه دي خناقه واول يوم العيد هنعيد فين وهنروح يوم الجمعه لمامتك ولا هنروح لمامتي ولا هنخرج يعني اه اه احنا كمان لينا حق ان احنا نخرج, في نخرج.
ال weekend صح فهي من اول يوم في الجوازه بتلاقي فيه اختلافات في كل ده حاجه احنا محتاجين نكتب لستة طويلة هنحلها ازاي هنتأقلم عليها ازاي دي خناقه اول يوم رمضان دي معروفه هنفطر فين اول يوم رمضان دي دي خناقه شهيره طيب وشايفة مين اللي بيتأقلم أسرع أو مين اللي بيقبل بالطرف التاني أسرع الراجل ولا الست ولا على حسب الشخصيه هو انا هقول الست بس هبقى
هنتحيز للست هبقى هبقى الست متحيزه مضحية، الست بتقبل هبقى متحيزه بس والله في ستات كتيره جدا فعلا بت... بتعدي حاجات كتيره آه.
علشان خاطر آم، تمشي الدنيا وفي رجاله برضو كده طبعا حسب الشخصيه في رجاله حسب.
بتكبر دماغها على فكره احنا متعبين بجد احنا متعبين يعني هم اسهل مننا في حاجات كتيره جدا آه.
هم واضحين انا جعان آه، انا متضايق سيبني لوحدي انا هنزل مع اصحابي الكلام صريح صح الكلام صريح لكن انا مثلا آه، متضايقه لا مفيش حاجه وطبعا في حاجه آه، عايزه تاكلي آه، ماليش نفس لا وببقى عايزه اكل يعني احنا كده محدش هيسمعنا ما- خالص الستات لا والله بجد يعني احنا برضو مش صرحه احنا بيبقى على فكره احنا اسهل منهم في- يعني اسهل منهم في المصالحه واسهل منهم في الكلام آه.
لكن في التعبير عن اللي جوايا ده ما لا، بيبقاش واضح باخد بشكل وقت.
باخد وقت لو انت جيت قلت لي كلمه حلوه الموضوع انتهى واتنسى ومش فاكره اصلا انا كنت متضايقه من ايه لو انت جيت جبت لي ورده انا هبقى طايره من الفرح لمده ثلاث اسابيع قدام آه، مشروع الجواز مشروع مش سهل لا هو صعب جدا بس آه، يستحق ال- المحاولة اه طبعا لانك انت بت... بتبقي عايشه مع الشخص اللي انت اخترتيه اللي انت و- اخترتيه والسند والظهر والامان وال وال support system بتاعك و... وكل حاجه عشان كده الموضوع محتاج يا جماعه ترتيب آه، مهم وهسيبكم تكلمونا على 01000 42 7894 ويلا شاركونا رايكم فاصل ونرجع لكم تاني
لما نعيش في تبات ونبات جيت صبيان ونجيب بنات اسمي هو اللي ياخدوه مني وبس ياخدوا طبك وجمالك ياخدوا قلبك وخيالك ياخدوا حبك للحياة ياخدوا ضحكة الملك وعيون أجمل من السماء ياخدوا رق الندى
ورجعت لكم بعد الفاصل ولسه مكمله معانا الاستاذه رغده برحب بيكي تاني اهلا بحضرتك بصي بقى في حاجه مهمه جدا دايما تتقال آه، لما يبقوا آه، العيلتين يلاقوا ان الاتنين مش عارفين يتاقلموا مع بعض بعد الجواز او في اختلافات كتيره بينهم الجمله الشهيره انتوا على فكره اول ما تخلفوا المشاكل دي كلها هتروح هي بتروح لا طبعا دي بتزيد ولا الجوازه هي اللي بتروح الجوازه اللي بتروح طبعا لان انا جايه من بيت اهلي معززه مكرمه ب- بكل حاجه بتتعملي آه.
قررت ان انا هتجوز واخترت الشخص ان شاء الله يكون الشخص المظبوط واتجوزنا انا دلوقتي مسؤوله عن بيت بتفاصيله وعن زوج مم.
فانا المفروض عشان وعن أخلص- نفسي كمان وعن خلي بالك نفسي.
اه بقيت وشغلي فانا عشان اخش في المرحله اللي بعد كده واجيب طفل يبقى لازم انا اكون المرحله الاولانيه دي متمكنه منها تمكن ان انا بعملها كده وانا مغمضه عيني ده بياخد وقت لما انا اتمكن والدنيا تستقر ابتدي اشوف المرحله اللي بعديها ايه يعني المرحله الاولانيه دي الاول احنا بنتاقلم على بعض طبعاً.
عرفنا طباع بعض ما اقدرش احمل على المرحله دي لو حمل تاني لود تاني بالظبط لان انا وانا كمان انا بقى آه، يعني آه، يعني اتجوزت الشخص اللي انا بحبه ده عايزه بقى انبسط معاه واسافر معاه واخرج معاه الطفل ده جميل و- و- ويعني زينه الحياه الدنيا طبعا بس مسؤوليه صح مصاريف زياده آه، مسؤوليه آه، اجتماعيه ب- ب- ب- بطفل انا بنزل بيه او بخرج بيه بمواعيد الدنيا بتمطر مش نازله الجو حر مش هقدر انزل بيه سخن تعبان مش هقدر اتحرك بيه محتاجه اروح لدكتور آه، مصاريف زياده اكل وشرب زياده بعد شويه مدرسه وحضانه زياده كل دي اعباء ماليه انا بزودها علينا صح فهي حاجه حاجه لو احنا ما اتفقناش وكنا تاقلمنا فعلا على طباع بالظبط.
بعض وقبلنا بعض ونبتدي ندخل على مرحله انت قلتي لي في الفاصل حاجه حلوه قلتي لي احنا خلصنا level 1 ونخش level 2 ونخش level 2 بقى اللي هي بالظبط.
بعد كده اه لكن انا مستعجله ليه ورايا ايه ما هيش لأن target في ناس بتحس انه الخلافات دي هيعالجها او عدم التاقلم عدم التعود هيعالجه ان يبقى في طفل خالص لان اولا م- مرحله الحمل مرحله الحمل دي بتبقى مرحله مزعجه بالنسبه لكثير من السيدات صح وبعدين بعد ال- بعد الولاده بيبقى في ديبرشن اللي بتمر بيه الست بعد الولاده ده غير ان في عندها طفل ما بينامش تقريبا خالص وهي مواعيد نومها ملخبطه و- واغلب الازواج بيحسوا بغيره ان هم بقوا كم مهمل دلوقتي آه.
آه. علشان خاطر في طفل جه فالمشاكل بتزيد فتخيل هم اصلا مش متفقين الوضع هيبقى ازاي فلازم الاول الاساس يبقى مظبوط الدنيا stable العلاقه stable 100% وبعد كده ابتدي اجيب ده عشان لما يحصل خلل ال ال احنا بنينا الاساس بنينا الاساس اللي فخلاص.
هنطلع على البيئه آه، هنطلع فخلاص.
بالدور ال...
الموضوع مش هيبقى فيه يعني ان هو ممكن يتهدى او العلاقه تبوظ او العلاقه تتوتر وفي الاخر يطلعوا خسرانين بطفل صح وده على فكره كتير طبعاً.
يعني دلوقتي في في ناس بت حالات طلاق قبل ما يبقى في اي طفل وفي حالات طلاق كتيره جدا واكتر وفي طفل آه.
ساعات بيبقى الطفل رضيع كمان يعني ده ما هو ده بقى بيبقى سبب ان احنا استعجلنا او إحنا استعجلنا ما جداً.
تاقلمناش لسه على بعض احنا مستعجلين حاسه ان احنا داخلين عندنا target او عندنا mission لازم نخلصها دي بدايه الحياه مش نهايه الجواز ده ما هوش نهايه العلاقه ده دي بدايتها.
بدايه العلاقه صح ما هي الفكره ان احنا ما بقاش فاكرين ان هي دي اه خلاص البدايه احنا هنعمل فرح فرح.
و honeymoon وشهر العسل وانبسطنا الموضوع خلص وخلاص على الموضوع دي بدايه حياه كده تمام طيب ايه اللي هيخلي العلاقه يعني في دقيقه يعني التاقلم ده مستحيل مش هيحصل آه، هي بتختلف حسب الشخصيات يعني في شخص ممكن يقبل عيوب معينه وفي شخص ممكن ما يقبلش عيوب معينه وفي شخص ممكن يتجاوز عن اخطاء معينه وفي شخص ممكن ما يتجاوزش وشايف ان الاخطاء دي خط احمر انا مش هقبل بيها مش هقبل بيها الحقيقه انا شايفه ان احنا كنا محتاجين ساعتين ثلاثه نتكلم في الموضوع لكن آه، متشكره جدا وميرسي انك كنت معايا النهارده يا ميرسي رغده سعيده لحضرتك.
جدا وان شاء الله نتقابل مره تانية نكمل بقى نشوف شاء الموضوع الله.
باذن الله إن شاء الله.
اشوفكم ان شاء الله الثلاث اللي جاي سبعة ونص في الكافيه مع السلامه